ناخد كلمة بمعنوان الليتورجية والآخر والآخر يعني كل من هو آخر كورنثوس الأولى 11 عدد 17 كورنثوس الأول ليها قصة البلد دي كانت أصعب بلد يمكن خدم فيها بولس الرسول ولو تفتكروا في سفر الأعمال المسيح جاله مخصوص يقول له ما تسيبش البلد كان هيسيبها من كتر ما هو حاسس ان البلد دي ملهاش حل فربنا يسوع جاله وقال له ما تسيبش البلد انا ليا فيها ناس قعد فيها سنة ونص وعمل كنيسة حلوة وشعب حلو وفي ايمان حلو بلد دي كانت مشهورة زي اليومين دول بعيد عنكم بالالحاد والاباحية والمادية والفلسفة تقريبا وصف القرن الواحد وعشرين فكانت عقبال ما سابها وطلع يلف كده بقى يكمل كراسته كل المشاكل اتجمعت في كورنثوس فكتب رسالة كورنثوس الأولى بنسميها رسالة المشاكل مليانة مشاكل وكل مشكلة أصعب من اللي بعدها مشكلة حزبية ومشكلة بيقاضوا بعض في المحاكم ومشكلة اللحمة ياكلوا ولا ما ياكلوش ويتجوزوا ولا ما يتجوزوش مشكلة واحد وقع في الزنا من شعب الكنيسة مع مرات أبوه ومشاكل صعبة وحاجات توجع القلب والعقل وبولس مش قادر يروح له فبيبعت الرسالة فموجوع فتلاقوا الرسالة دي من أكتر الرسائل اللي فيها شد من بولس بولس كان مشدود قوي هو بيكتبها تحسه بكده يعني كان فيها أحيانا تهكم وشدة في الكلام وبعدين يرجع يلطف وبعدين يرجع يشد وآخر مشكلة أصعب مشكلة طلع ناس في كورنثوس يقولوا ما فيش قيامة فكتب فيها أطول إصحاح في رسائل بولس كلها كورنثوس 15 عشان يدافع عن القيامة هنا بقى في مشكلة مرتبطة بالقداس بالليتورجية كورنثوس الأولى 11 أن الناس لأن البلاد دي يعني بلاد وثنية والعبادة فيها أكل وشرب ورقص ولخبطة عبادة الأوثان كده فيبدو بعض الوثنيين اللي دخلوا على الإيمان المسيحي كانوا لسه إيه يعني متأثرين بالجو اللي حواليهم فبدأت بعض الأيام اللي بيتصلى فيها قداسات يستهينوا بجو القداس وياكلوا ويشربوا ويضحكوا ويمكن بعضهم يسكر كمان وفي نفس الوقت بطبيعة البلاد اللي فيها تيار مادي تلاقوا طبقية واضحة يعني ايه غني وفقير فواضح ان ايه ابتدى يعانوا من حكاية الغني والفقير كمان فهنا بقى هيمسكهم يسلخهم على الموضوع ده فنشوف المشكلة دي المرتبطة بالليتورجية اتعامل معها ازاي معلمنا بولس ولكنني إذ أوصي بهذا كان بيتكلم عن دور المرأة في العبادة والكنيسة قبلها لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرض يعني أنتوا لما بتجتمعوا مفروض ده اجتماع الكنيسة يعني الليتورجية يعني القداس إنما للأسف للأرض مش للأفضل ليه يا بولس كده لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات ودي خلصها في أول ثلاث إصحاحات في كورنثوس الحزبية والانشقاقات وأنا لبولس وأنا لأبولس إنما راجع بس ينقر عليها تاني بسمع لما بتقعدوا مع بعض بتلعبوا أهلي وزمالك في الكنيسة بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق يعني إيه عاوز يقول لهم كان نفسي ما صدقش بس مش قادر ما صدقش أنا أصلي عارفكم تقعوا في الحاجات دي بسهولة وقال لهم في صحاح ثلاثة ألستم جسديين طبعا جسديين بدل تقولوا بولس وأبولوس تبقوا لسه مش ناس روحيين لأنه لابد أن يكون بينكم بدع يعني الشيطان لازم يطلع بدع ليكون المزكون ظاهرين بينكم عشان الحلوين يبانوا ودي قاعدة أن البدع تطلع إيه قديسين برضه زي ما بتطلع بلاوي هرطقة وحاجات تخوف إنما قدام أريوس يطلع أسانس قدام نسطور يطلع كيرولوس فاهمين إزاي وبالتالي يكون المزكون ظاهرون بينكم فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب هنا غالبا مقصود بها ايه يعني المفروض انتوا جايين تاكلوا عشاء الرب انما واضح النية اللي انتوا جايين بيها ليست لأكل عشاء الرب فاهمين عشاء الرب اللي هو ايه التناول طبعا فاسمه عشاء الرب يبقى برضو اسم تاني كسر الخبز خدناه الصبح وهنا عشاء الرب فهل انتوا جايين المفروض تاكلوا عشاء الرب تجتمعون عشان تتقابلوا مع ربنا يسوع وتاكلوا المايدة الكبيرة اللي أعدها لكم دي لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل فالواحد يجوع والآخر يسكر يعني إيه عكس بعض خالص الظاهر بقى لما دخلوا الكنيسة ابتدوا يأكلوا ويشربوا ونسيوا خالص حكاية إن في قداس وفخارستية وكلام كده وبعضهم يا عيني الغلبان جعان جاي الكنيسة كان مستني المايدة اللي بعد التناول الشركة وواحد تاني جاي سكران أو دخل الكنيسة عشان ياكل ويسكر شوفوا بقى التشدد بقى هنا أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا أم تستهينون بكنيسة الله اه دخلنا بقى في في, في الشدة بقى وانتوا هتاكلوا في الكنيسة ولا ايه يبقى واضح ان هو بيزعق هنا بيتخانق ليه لان قلبوها اكل وشرب و ما لكمش بيوت تاكلوا فيها وتشربوا وتخجلون الذين ليس لهم ليس لهم ايه اكل يا عين يعني الغلابة لما يجوا الاغنياء يفرشوا في الكنيسة وياكلوا براحتهم الغلابة يبصوا عليهم ويتقهروا بقى ماذا اقول لكم يعني زي اللي بيغلي وعاوز يقول حاجات كتير وحايش روحه أأمدحكم على هذا لست أمدحكم يعني مستنيني ابعت لكم رسالة اقول لكم انتوا حلوين اصل هو في بعض رسائله كان يمتدح الكنائس كان مشهور ان بولس لسانه حلو يعني في فيليب يقول لهم يا سروري يا اكليلي يغازل الناس كده بحب ولما تيجي سيرة واحد من تلاميذه يقول أخي والمتجند معي والخادم لحاجتي ورسولكم و... يعني هو لسانه حلو دايما مشجع إنما المرة دي مش عارف يقول حاجة صعبان عليه خالص أمدحكم لست أمدحكم على هذا لست أمدحكم هيحكي بقى هيحكي انتوا مش دريانين اصلكم باللي المفروض يحصل احكي لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا شوفوا الكلمة دي بقى بتاعتنا احنا قوي دي نحبها قوي كلمة تسلمت دي تلاقي الكاهن يقول لك استلمت على مين استلمت القداس في الدير على مين والشماس استلمت الألحان على مين ليه كلمة استلام دي كلمة قديمة ومهمة قوي ليه لأنه ربنا يسوع المسيح له المجد ما كتبش كتاب بإيده إنما سلم تلاميذه سلمهم كل حاجة خاصة بالخلاص سلمهم حتى جسد ودمه سلمهم روحه سلمهم كل ما يحتاجونه للحياة والتقوى زي ما قالها معلمنا بطرس سلمهم وديعة عشان كده بولس الرسول يقول لتلميذه تيموساوس ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا وفيليب يقول له ما سمعتموه, ما سمعتموه ورأيتموه وتسلمتموه في فهذا فعلوه الحكاية في الكنيسة عبارة عن حياة الواحد بيشربها من أبوه التلاميذ شربوها من المسيح ثلاث سنين ونص شربوها سلموها لأولادهم وأولادهم سلموها للي بعده وهكذا كما كان من جيل إلى جيل فبولس بيقول لهم احنا ما استلمناش الكلام الفارغ اللي بتعملوه ده خالص احنا استلمنا من الرب تسلمت من الرب ما سلمتكم شوفوا هو استلم من ايد المسيح وسلم للكنيسة والكنيسة لازم تسلم للي بعدها لو وقفت في حتة طلعت بدعة على طول طلع انحراف لو التسليم ما مشيش ريجولر كده طلعنا بره الخط على طول فبيقول تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا مع ان بولس الرسول ما كانش حاضر حياة ربنا يسوع على الأرض يعني لما يقولها بطرس نقول معاه حق بطرس عشره وحضر خميس العهد متى ماشي مرقس ماشي مع انه مش من ال 12 بس بيت الست والدته كان يمكن شايف وحاضر انما بولس ده بولس ما شافش المسيح غير بعد صعوده بسنين هنا بقى اجتهادات كتير يقولوا يمكن المسيح جاله مخصوص في رؤية لا المسيح كان بيجي لبولس كتير اكتر من موقف في الاعمال وفي الرسائل كان بولس شاف فيه المسيح واول مرة في اعمال تسعة لما كان رايح يقفش المسيحيين في دمشق فبولس كان ممكن يكون جاء له المسيح مخصوص يسلمه السر انما كتير قوي من الاباء يقولوا لا هو استلم عن الاباء الرسل لكن لان استلام الاباء الرسل من يد المسيح راسا فقال تسلمت من الرب فاهمين المعنى ما هو راح زار الاباء الرسل واعطوه يمين الشركه يعني ادوله مسؤوليه الاسقفيه زيهم عشان يبشر ويرسم كهنه ويخدم قداس ويعمل كل حاجه فهو استلم بس هو محافظ على الكلمة أنا استلمت من الرب ما سلمتكم وديته التسليم فين طب استلمت إيه احكي لنا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها ده نفس التعبير اللي بنقوله في القداس في الليلة التي سلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اسمعوا هذا لذكر كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا, اصنعوا هذا كلما شربتم لذكر طقس طبعا واضح وصريح قوي ماشي بالظبط مع الأناجيل واحد يقول طب ما يمكن نقل عن الأناجيل وهي مين قال لك ان الأناجيل كانت اتكتبت ولو اتكتبت ما كانتش في ايدين الكنيسة خالص يعني بولس ما قراش أناجيل عهد جديد لأن بولس كان في بلد غير اللي فيها متى غير اللي فيها مرقس ويوحنا كتب بعد بعد كل دول واخدين بالكم إذا تطابق كلام بولس مع كلام متى مع كلام مرقس مع وكل واحد كاتب في بلد وكاتب لناس تانية يبقى تسلمت من الرب استلام واحد كلهم مستلمين نفس الاستلام عشان ما حدش يطلع يقول لك نقل من بعضه لا لما ترجع للتاريخ تلاقي لا طبعا ده حته غير حته خالص اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري طب انت فاهمها ازاي يا بولس كده وكده ولا بجد فيقول لا بصوا بقى فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء دي اللي خدنا منها على طول ايه امين امين نفس الكلام واخدينه من بولس احنا كمان مستلمين عن بولس اذا هو اصلا مش مش مش غرضه يشرح طقس على فكره هو غرضه يوصل لحاجة مهمة جدا احترام الكنيسة المشكلة هنا ايه عدم احترام القداس او عدم احترام الصلاة هو مش غرضه يشرح ده هو بيشرح ويعني عشان بس لزوم الموقف عشان محدش يطلع لنا في زمن من الايام اللي احنا فيها دي يقول لنا مفيش قداس ولا حاجة ومفيش امال ده ايه ده مفيش تناول امال ده ايه ده يقول لا ما هو كده وكده طب نشوف بقى كده وكده دي إذا أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه وهي لو كانت كده وكده تودي في إجرام ليه لا ده يبقى جسد الرب ودم الرب عشان كده الواحد يطلع مجرم لو قصر طب ما معنى الاستحقاق هنا يقصد مين هنا ها الاستهانة اللي هم عاملينها دي هو ليه بيقول الكلام ده عشان الجماعة دول استهانوا خلي بالكم إذا من هو غير المستحق في الموقف هنا على الأقل أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يبقى بيشاور على الناس اللي استباحت تاكل وتشرب وتسكر وجايين يتدلعوا في الكنيسة ونسين حضور ربنا طب هم ايه اللي وقعهم في الاستهانة ناخد بالنا ولكن شوفوا بقى الطقس القبطي ماشي ازاي على الكتاب حلو ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس تدريب القبطي المشهور يقول لك قبل ما تتناول افحص ذاتك اقعد مع نفسك وشوف ينفع ولا لا ده تدريب قبطي بس كتابي واخدينه من اللي استلم من المسيح طب وهو لو كانت الحكاية أكلة كده وكده هقعد امتحن نفسي وادور أنا وحش ولا حلو مع أكله والسلام لا مش أكله والسلام ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهذا وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس شوفوا يبقى القداس من ضمن أهدافه إن الواحد طول القداس بيمتحن نفسه ليه عمالين نقول كرياليسون طول القداس لأنك بتمتحن نفسك ينفع تتناول وفي ناس ببساطة تقول لك بقدم رجل وبأخر رجل وقديسين عملوا كده ليه بتتصارع جواه قوتين قوة الشوق لجسد ربنا ودمه وقوة الخوف من جسد ربنا ودمه املأنا من ايه من خوفك واملأنا من شوقك حاجة تشده قوي للمسبح وحاجة ترجعه ثاني من المسبح هو ده القبط الصح هو ده الكتاب الصح حاسس ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي انما مشتاق له قوي بس خايف منه قوي فليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل لو نجح يأكل لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه خد دينونة خد غضب ربنا ليه الكلمة دي مهمة قوي غير مميز جسد الرب معناها ايه يعني لم يدرك انه جسد حقيقي ايه معناها كده عارف لما تقول لواحد اصلك انت مش بت... ما بتميزش ما بتميزش ما بتشوفش يعني ايه ما بتميزش هنا ما هو جسد حقيقي يا ابني لازم تميز ده جسد حقيقي اسجد ما انساش زمان وانا شماس صغير خالص كنت واقف في المسبح جنب ابونا عجوز كده وبعدين قال الشماس التاني الكبير قال اسجدوا لله بخوف ورعته وانا سرحان بقى قاعد ابص على ابونا وعلى الشمعة فلقيت ابونا بعنف كده يقول لي اسجد يا ابني اسجد حسيت على طول باحساسه هو مميز جسد الرب فاهمين المعنى هو شاربها صح هو عارف ان ده حضور حقيقي هي مش تمثيلية ده المسيح بنفسه دلوقتي فعشان كده كله يسجد فهنا بيقول ده اللي ما يميزش ياخد دينونة حسابه صعب اللي ما يميزش ما يحضرش ده الكنيسة يبقى الموعوظ نفسه يتناول لسه قاعد مع واحدة نفسها تتعمد تقول لي يعني ببقى هموت اتناول واحنا في النعمة مش حاسين بالشوق ده تقول ده ندفع عمري عشان اتناول زيكم ابيع عمري كله عشان اتناول زيكم ايه ده بقى ميزت لكن لسه ما تدخلش عشان ما تعمدتش لسه موعوظين واحنا بنقول تقدم وتطلع هي بر وتتحسر انها ما تعرفش تدخل السماء لسه فيقول غير مميز جسد الرب من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى كثيرون يرقدون لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ده في حكم وحكم بالإعدام تبقى إجرام بقى أيوة إجرام إجرام لمن يقبل على جسد الرب ودمه بتهاون إجرام لمن لا يميز الحقيقة أنه جسد حقيقي في, في عدم إيمان إجرام من يستهين بالقداس أو بالليتورجية إجرام يمكن أصعب من إجرام عزة اللي مسك التابوت امبارح فاكرينه وراح فيها وإجرام يمكن أكتر من عزارية اللي, اللي قدم وطلع البرس في وشه وإجرام يمكن أصعب من ساول اللي تجاسر وقدم الذبيحة مكان صمويل تحت هدد الشغلانة أكبر والمسؤولية أخطر فبيقول لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا يبقى شغلتنا طول القداس تعمل إيه تحكم على نفسك ارحمني يا رب لأني خاطئ كرحمتك يا رب وليس كخطاياي انت تقول يا رب انا ما استاهلش وتلاقي ربنا يبعت لك الملاك يقول له تقدم وتقدم وتعالى بس تعالى اتناول وانت تقول له انا حكمت على نفسي اني غير مستحق يقول لك تبقى مستحق تعالى انما لو داخل بتقول انا عاوز اتناول انا مستحق يقول لك انت غير مميز جسد الرب ودم خلينا نحكم على نفسنا نحكم على نفسنا ان احنا خطاة نحكم على نفسنا ان احنا لا نستحق عشان كده الاخر لحظة والشماس قبل ما يسلم ابونا التوزيع على طول يقول صلوا من اجل التناول ها باستحقاق من هذه الاسرار المقدسة صلوا من اجل التناول باستحقاق في واحد يقول من قبل ما ابونا يفرش المسبح وهو بيقول له خليني مستحق ويفضل يهاتي وينادي طول القداس يا رب خلينا أنا وشعبك مستحقين عشرات المرات مع كل كرياليسون عشان نحكم على أنفسنا لكي لا يحكم علينا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندام من الع... مع العالم إذا يا إخواتي حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا يعني بلاش عيب تاكله وإيه وكل واحد يدور على أكلته شخصه إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدين هنا يقصد بقى الشركة والموائد اللي بعد كده ما تدوسوش على الغلبان وهنا تلاحظوا حاجة مهمة بقى أنه القداس يغرس فينا الإحساس بالآخر يعني بصراحة احنا كلنا فينا حتة أنانية كلنا فينا حتة أنانية كل واحد عاوز مصلحته لكن عارفين اللي بيصلي القداس كتير ويميز حضور ربنا وتنه طول القداس يقول ارحمنا خلصنا يا رب اغفر لنا ها بتاعت ما بتاعت امبارح دي مفيش ولا مرة يصلي لنفسه طول الوقت بيصلي لنفسه ولكل الكنيسة داب في الكنيسة وفي نص القداس يقبل أخوه عشان قبل ما يقرب من المذبح وفي نفس الوقت بدري خالص في رفع بخور عشية أبونا طالع ماسك الشريعة احنا امبارح شرحنا حكاية الشريعة دي بالتدقيق أنه المسيح اهو قدامنا بخور صاعد قبل ما ينزل من السماء من الهيكل ويلف صحن الكنيسة ويعدي وسط كل المؤمنين اللي بيصلوا يقف على الباب أبونا يقول مين غايب فالملاك يقول له في ناس عيانة ما جاتش وملاك تاني يقول له في ناس جت عندنا السماء ما ينفعش يجوا دلوقتي الكنيسة بأجسادهم يقول لا معلش يحضروا معانا طب اجيبهم ازاي دول يا ابونا يقول لا دي سهلة قوي سهلة قوي قبل ما انزل لازم اجمع الكنيسة كلها فانا افتكرهم بقى فيقف الكاهن على باب الهيكل بين السماء والارض فاكرين هارون بين الاحياء والاموات ويقول اذكر يا رب مرضى شعبك تعهدهم بالمراحم والرأفات كل رفع بخور يعمل كده باكر وكل عشية يقول اذكر يا رب الذين رقدوا أبائنا وإخواتنا نيح نفوسهم جميعا يعني حبكت ما تصلي لنفسك ولا للشعب اللي جاي يطلب غفران لا مقدرش ينسى الناس أبدا ايه اللي خلاك ابونا تفتكر المرضى وتفتكر الراقدين وفي فرقة تالتة اللي راحوا أشغالهم اللي بيسافروا وماله نجيبهم برضو بالصلاة نسترهم بالصلاة نغطيهم بالبخور في أماكنهم هي يعني شغلنا ما المسيح مالي كل مكان عشان كده ابونا يلف بجسمه كده عشان يقول له يا رب روح لهم ايا كان بقى غطيهم بالصلاة شوفوا فكر الكنيسة الحلو ايه اللي يخليك تفتكر الاخر اذا كان المسيح له المجد قدم ذاته ذبيحة ليك عشان يطلعك بره انانيتك يفكك من ذاتك يحررك من من كبريائك تقوم تنسى نفسك وتفكر في الناس دي طبيعة المسيح مرة واحد من الأجانب قال الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة التي لا تعبل لحساب أعضائها هي المؤسسة الوحيدة التي تعمل لحساب غير الأعضاء فاهمين المعنى؟ يعني أي شركة أو مصلحة أو مصنع أو مؤسسة تشتغلوا عشان مصالحهم إنما الكنيسة الوحيدة اللي شغالة لحساب العالم لحساب أي حد إنما آخر ناس هو إحنا نذكر المرضى والراقدين وال... والمسافرين وبعد كده نفتكر كل حاجة بقى وتاخدوا بالكم القصة دي تقعد تتعاد وتتزاد طول القداس كام مرة أبونا يذكر المرضى ما تعدش وهو بيعمد الحمل يقول افتكر يا رب المرضى واللي رقدوا واللي سب وقت قراية الإنجيل المسيح بيتكلم اهو يجيبونا جنبه بالشورية ويقعد ي... ي... يوشوشه فلان عيان يا رب ولا فلان مسافر والراقدين وبعدين يدخل على المذبح يلاقي لستة ورق مال المذبح إنما يعني الناس محملينه طلبات أيا كان وبعدين قبل ما يتناول على طول في الاعتراف يقول لك يذكر كل من طلبوا أن يذكرهم عشان كده في كهنة طول قوي في الحتة اللي بيسكت فيها الكاهن دي فتلاقوهم ايه واحد واحد تاني ايه ده ما كفاية ما انت تصلي بنفسك وتتناول وتروح وتريح لا لا هو شغال لحساب الناس هو والشعب وبعدين اول ما المسيح يبقى على المسبح بعد الرسومات بعد ما نرفع راسنا احنا كانت راسنا في الارض لان الروح القدس بيحل علينا واول ما رفعنا راسنا لقينا فوق المسبح جسد ودم عمانوئيل الهنا بعد ما بيقول هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا وهذا الكاس يجعله دما كريما ابونا بقى ايه ينهال على المسيح طلبات بس ولا طلب لنفسه اذكر سلامكني اذكر رئيس كهنة اذكر الامامسة والكما اذكر الشمامسة أذ- ارحمنا كلنا طب بالمرة وبعدين اذكر الارملة واليتيم والغريب والضيف والزرع بالمرة يا رب واهوية السماء وثمار الارض و- والذين قدموا لك هذه القرب والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطته يعني واللي مشي واللي جايين واللي قاعدين واللي ما بيخل ما فرصة العمر المسيح قدامك اطلب هتضيعها ازاي الفرصة دي ومسافة ما يكسر الذبيحة ويقسم يرجع يعيد كل اللي قاله تاني في سر اذكر يا رب اذكر يا رب اذكر يا رب القداس كله شغال لحساب الآخر عشان كده اللي يتناول كتير قلبه يفك ويبقى ملك للناس والمسيح الحقيقي عايش لحساب الناس مش عايش لحساب نفسه خالص مش عايز بيفكر أين يسند رأسه زي المسيح ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه المسيح الحقيقي مش بيخدم ساعتين في الأسبوع المسيح الحقيقي بيختم على طول ولما يبطل خدمة يحس إن في حاجة غلط إنه ما بقاش مسيحي ليه؟ لأن هو حياته كده وهنا القصة المشهورة عن أبونا ميخائيل إبراهيم لما كان يطلع يناول بعد القداس فلقوه في مرة الشماس كان ماشي معاه رايح بيت يناول فدخلوه أوضة ال- التناول أو أوضة المعيان فلقى الشماس لقاه قلع الجزمة على- عند باب الأوضة طبعا لما بنناول مريض نقلع الجزمة برضه لأن القداس ما خلصش لكن لقوه الشماس لقاه عمل طقس من دماغه كده بدل ما يقلع الجزمة تحت سرير العيان قلعها بره على باب الأوضة وأول ما دخل باس السرير فالشماس افتكر أبونا عجز و- وفوت ليه لأنه عادة الكاهن متبرمج أول ما يقرب من الهيكل يقلع الجزمة على باب الهيكل ويدخل يبوس المذبح من غير ما يفكر فاهمين ازاي فهو افتكره مش واخد باله ده بيت ولا كنيسة ولا هيكل فقلع الجزمة على باب الأوضة ودخل باب الس- باس السرير فالشماس قال له يعني بلاش فضايح ميل على ابونا قال له ابونا آه، احنا في بيت فلان عم فلان ده السرير ابونا قال له ايه شوفوا بقى الكلمة قال له اسكت يا ابني ما المسيح اهو طلع ابونا واعي ولا لا واعي قوي وشباب قوي ليه ده فاهمها صح تمام فاهمها صح ما هو المريض هو المسيح برضه مش كده فداخل يتقدم إليه بمنتهى الاحترام والحب عشان يقبله مرة بوعظ برضه آه، وحكيت مرة حكى عن أبونا ميخائيل إبراهيم وحكيت القصة دي فجالي واحد من اللي كانوا بيعترفوا عنده زمان قال لي أول مرة أفهم ليه كل مرة كنت أبوس إيد أبونا ميخائيل يقوم يقلب إيدي ويبوس إيدي وأنا شاب صغير أتاري هو فهمها كده كل مسيحي جواه المسيح فتبوس إيدي أبوس إيدك يعني محدش أحسن من حد يعني فاهمين ال- البساطة الجميلة والقداسة الحلوة ده فكر كنسي واحد عايش الكنيسة بره الكنيسة عايش قداس على طول عايش مسبح على طول عايش شايف المسيح في كل الناس يقولوا مرة كان معدي في الشارع لقى شيخ معدي على الرصيف التاني قال له مش فاكر قال له يا مولانا استنى يا مولانا وحشتني وعدى جري وخده بالحضن ومولانا قاعد مبرق مش فاهم حاجة قال له مش عارف ليه حسيت ان انت وحشني والراجل بقى مش مصدق روحه ايه الحب ده من الراجل الشيخ العجوز الجميل ده بصدق شديد شايف الدنيا كلها بقت مسيح في عينيه لانه ما بيشوفش غير المسيح اللي بيتناول كتير خلاص عينيه اتبرمجت ما بيشوفش غير المسيح ما بقاش شايف حاجة تاني فكل الدنيا بقت مسيح كل الطبيعة وكل الناس وكل الناس غلابة والمرضى والمساجين وكنت جوعانا وكنت عطشانا وكنت عريانا وكنت مسجونا وبقت الحكاية قداس على طول كأننا في كل قداس بنتحرر من الأنانية اللي جوانا لأن كل واحد داخل القداس عمال يصلي عشان همه بس يبقى لسه ما فهمش القداس إنما أنت لو مشيت مع الليتورجية بقى نفسها هتلاقي نفسك بتصلي بقلبك عشان أهوية السماء وعشان الأرملة والغريب واليتيم وهتلاقي نفسك نسيت همك همك ايه يجي في هموم الدنيا ايه همك ده في هموم الفقراء والمرضى وال... تدوب انت بقى وتشيل مع المسيح هم الدنيا كلها تبقى عضو حي في جسد المسيح الحي اللي شايل العالم ببلاوين فتبقى همك ده نسيته هو يشيله بقى من غير ما تصليله هذه كلها تزاد لكم انت ركز بقى في, في الشيلة اللي بيشيلها ربنا يسوع نفسه وعشان كده تلاحظوا ان القداس بتاعنا حوار مستمر بين الكاهن والشعب وبين الشعب والكاهن والمسيح والملائكة والأيقونات وكله بيرد على بعض كأننا قاعدين في السماء كل واحد بيصلي للتاني أبونا يدي السلام للشعب والشعب يرد له السلام أبونا يصلي عشان الشعب اللي وراه والشعب يشفع في أبونا الغلبان اللي قصاده وبعدين الاتنين يجتمعوا يشفعوا في العالم اللي بره والأيقونات كلها طالعة منها بخور بتشفع في أبونا والشعب والدنيا وكله دخل جوه المسيح وجوه الذبيحة بقت حاجة حلوة قوي ولا واحد شغال لحساب نفسه هي دي السما يبقى احنا في في القداس مشغولين بالآخر وأكتر حاجة تعزي الواحد وتطلعه من القداس فرحان إنه ما يصليش لنفسه كتير يصلي بس كتائب من يومين قلناها ويصلي بقية القداس كله من أجل الآخرين يطلع حاسس باللي في قلب المسيح بالظبط منساش تعبير قاله المتنيح أبونا يوسف أسعد قال إيه قال خادم العمل الفردي قريب لقلب المسيح لدرجة يشعر إلى أين تتجه نظرات المسيح الآن فيتجه إنه أصله الخادم اللي عنده شغل كتير بيحتاس يرتب أولوياته يروح لمين هقول له حاضر يروح لمين الأول ده عاوزه وده عاوزه وده عاوزه وده عاوزه طب دي يعني حلها ايه دي الوقت ما يسمحش ده كله انما المسيح مكانه على طول هيعرف يبتدي بمين فلما يكون قريب لقلب المسيح خادم العمل الفردي قريب لقلب المسيح فلأنه قلب المسيح جواه يخليه يشعر بتلقائية إلى أين تتجه نظرات المسيح الآن فيتجه يعني في حاجة جوه كده بتوجهه ما تتحسبش بقى بالورق والقلم حاجة بتحركه لأنه بتاع مسبح ولأنه المسيح حي فيه فهو اللي بيزقه دلوقتي فلان محتاجك قبل ده من أي حد يسيب كل اللي في ايده دلوقتي معاد السامرية دلوقتي معاد زك ده زكة ده عطل موكب المسيح كله بس المسيح عاوز زكة دلوقتي طب هنعرفها ازاي دي احنا كخدام دي عاوزة بقى قلب المسيح له كل مجد وكرامة الأبدا